رب اهدني فيه نور لياليه وبدد انتيه اسعى لنيل رضاك اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأخواتي ربنا يبارك فيكم يا رب أنا حاسس إن في روح عندنا إن إحنا لازم نستعد لرمضان صح السنة دي بإذن الله سبحانه وتعالى وحاسس إن في روح عايزين فكر عملي بقى واحنا بنتكلم في سلسلة رمضان في الجون اللي بتعتمد على فكرة لازم نجيب اجوان في رمضان ولازم باذن الله ولازم نكون محددين الاجوان اللي احنا عايزين نجيبها ولازم نكون مخططين للاهداف دهيت باذن الله النهارده الجون التاسع يا جماعة الجون التاسع عبارة عن جون الفكر العملي بقى ازاي نتعامل مع رمضان بفكر عملي ازاي نبدا نعمل برامج في رمضان يعني دي نقلة في تفكير كل واحد مننا ازاي تقدر انك تحط خطة في رمضان ليك انت واخواتك ازاي تقدر انك تحط منهج في رمضان للمنطقة او لمسجد المنطقة عندكم افكار عملية هقول لكم كمية من الافكار اللي احنا نفذناها بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى كلها وخرجت ابطال وخرجت رجال وخرجت الوقت دعاة ومربين وناس منطلقة في العمل الخيري وقادة جمعيات خيرية فضل ومنة الله وكانت البداية الافكار البسيطة ده ايه يلا يا جماعة ناخد افكار عملية الجون التاسع الفكر العملي في التعامل مع رمضان ومن الآن هنطبق هذه الأفكار بإذن الله الفكرة الأولى فكرة إفطار الطريق السريع فكرة إفطار الطريق السريع دي فكرة جبارة يا جماعة فكرة بت يعني شوفوا ال الشباب بييجوا بالعربيات بتاعتهم ونبدأ نطلع ونوزع المية على العربيات ونوزع عصير وممكن نكون عاملين سندوتشات سريعة ناس كتير جدا بتبقى مسافرة على الطرق وبتاخد الثواب انت ممكن تدعميها ان انت تعملي الاكياس في البيت انت والشباب بتوع المنطقة هم اللي يودوها افكار جميلة قوي فكرة افطار الطريق السريع الفكرة الثانية فكرة أسرة لكل شاب وأسرة لكل فتاة الفكرة دي احنا عملناها من حوالي عشر سنين في ناس من اللي مسكوها الوقت بقوا ماسكين جمعيات خيرية كبرى يعني بفضل الله الشاب خد أسرة اه انا ما اعرفش اكفي الأسرة قلت له لم لم لها بس انت اللي تلم لها وانت اللي تشتري لها الاكل وانت اللي تودي لها شنطة يوم واحد رمضان وشنطة يوم 15 رمضان بعد ايام قال انا عايز كمان أسرة بعد ايام عايز كمان اتنين عايز كمان تلاتة عايز كمان لحد بفضل ومنة الله الموضوع بقى كبر جدا أسرة يا اخوانا يعني انا كنت ماشي مع احدى فعالات الخير يعني رايحين بتوريني أسر فقيرة عشان الاخوة تبدأ تكفل فيها وكده يعني فبقول لها الاسره دي ظروفها ايه قبل ما ندخل لها قالت لي ابوهم مات وهم كانوا سبعه وبقوا سته فبقول لها ليه بقوا سته قالت لي واحد انتحر من الفقر ما قدرش يستحمل انتحر يعني من سنوات قليله يعني شاب متجوز ومعهوش فلوس معاه 10 جنيه مراته تقول له هات لنا هات لنا اي حاجه بقول لها معيش قالت له انزل هات لنا كيلو بطاطس وازاز زيت العيال تتعشى نزل على كوبري طلقة هنا قعد يمشي الزيت غلي السكر غلي الاكل غلي وامر بنفسه انتحر كان ممكن اي حد مننا يطلع مكان الناس ده يا جماعه كان ممكن اي حد مننا يطلع في الفقر ده يعني ان ربنا عافانا مش معناه ان احنا ننسى الناس دي يا اخوانا احنا لازم نفتكر الناس ديت الست اللي كان جوزها مريض بالفشل الكلوي اولادها قطعوها عايزين حاجة حلوة روحوا للبقال اللي جنبنا قولوا له فراحوا قال لهم يعني انتوا والدتكم ما دفعتش اصلا اللي عليها قبل كده فقامت بعتهم تاني قولوا له يديكوا دي ويديكم بتاعه جاز كده وبعد كده مش هيطلب منه حاجة وبلعت البتاع اللي خدته ده الجاز ولا الفينيك انتحرت جوزها مريض فشل كلوي طبعا ما بيشتغلش فقر رهيب الفقر انتشر في هذه الايام انا بجيب لكم قصص انتحار ليه عشان اقول لكم كان ممكن نطلع مكان الناس ده يا جماعه كان ممكن نطلع في هذا الفقر ربنا عافانا نشكر نعمه ربنا ونغيث الناس الفقر الان اصبح مصيبه اصبح كارثه الناس الوقت معظمها فقراء يعني تتصدق وانت مطمن ان 99% ده فقير من غير ما تبص له اصلا فيعني سبحان الله العظيم عايزين نفكر ربنا بيقول واما من اوتي كتابه بشماله ف... ف... واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ربنا بيقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذراعها 70 ذراعا فاسلكوه ليه بقى عشان حاجتين انه كان لا يؤمن بالله العظيم ده ربنا ولا يحض على طعام المسكين يعني لانه ما كانش بيطعم المساكين اتحط مع اللي كفر بالله والعياذ بالله ربنا جمع حق الفقير جنب حق الله يعني الموضوع كبير يا جماعه يا اخوانا احنا لما بنغيث الناس دي ربنا بيغيثنا من الكلمات الخطيره اللي قالها ابن القيم في زمن الظلم اللي احنا في الوقت الظلم بقى اسهل حاجه اللي معاه سلطه او مركز اسهل حاجه انه يظلم الفقير والضعيف والناس العاديه ياما ناس مسجونه ومظلومه ابن القيم بيقول ان الصدقات من اسباب رفع الظلم عن العبد من الظالمين لو انت عايز ربنا يكفيك ولو انت عايز ربنا يكفيك انت واحبابك ظلم الظالمين كثرة الصدقات وصناع المعروف قالوا صانع المعروف لا يقع واذا وقع لا ينكسر زي ما بتقف مع الناس ربنا هيقف معاك شكاية سيدنا محمد دخل على السيدة خديجة بيرتعد قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا ليه إنك لتصل الرحم وتطعم المسكين وتحمل الكل وتعين تعين على نوائب الدهر انت بتعمل صنائع معروف يا اخوانا صانع المعروف ده مقامه عالي جدا حتى في الآخرة يا اخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قال لزوجاته أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا فهم قعدوا يقيسوا ايديهم من أطول ايد الرسول ما كانش قصده كده قصده ان أسرع واحد منطلق للآخرة هو أكتر واحد منفق هو اكتر واحد منفق يعني ربنا غفر لبغي سأت كلب امال اللي ينقذ بني ادم امال اللي يغيث الناس يا اخوانا ربنا يديله ايه وربنا يرفع الظلم عنه ازاي وربنا يكرمه ازاي في زمن الظلم اللي, اللي بقى الظلم منتشر فيه بهذا المنظر يبقى اذا المشروع الثاني مشروع أسرة لكل شاب أسرة لكل فتاة حتى لو كل ثلاثة إخوة كل ثلاثة أخوات اجتمعوا مع بعض في أسرة مش شرط انتوا اللي تجيبوا من معاكم لموا من بيوتكم لموا من حبايبكم يبقى ده المشروع الثاني المشروع الثالث وهو الزيارة الأسبوعية للمستشفى ده احنا عملناها بعد صلاة الجمعة نطلع بيطلع خمسة ستة ملتزمين واحد بيكون مجهز عصير واحد مجهز مطويات جميلة كل واحد واحد ندي فلوس وهو مش قادر ان هو يجي وندخل المستشفى في ميعاد الزيارة ندي ندي للناس اللي على البوابة بيبقوا ناس طيبين جدا هدية بسيطة عصير بسيط يفرحوا بينا جدا كل اسبوع ويستنونا وندخل نفوت على الناس ونواسيهم ونقول لهم ان الله اذا احب عبدا ابتلاه يبقى ادي ثلاث مشاريع لحد دلوقتي مشروع الزيارة الاسبوعية للمستشفى بعد صلاة الجمعة بيبقى معاك جميل جدا مشروع اسرة لكل شاب او فتاة مشروع افطار الطريق السريع المشروع الرابع يا جماعه مشروع تفعيل دور جلسة الضحى مشروع ان جلسة الضحى دي نطبق فيها حديث النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يعلم الصحابه القران عشرا عشرا ايه رايكم ان جلسة الضحى الشباب الشباب والاخوه اللي في المنطقه يقعدوا كده جلسه مع بعض ياخدوا 10 ايات يعني كل اسبوع يخلصوا سوره 70 ايه 10 ايات كل واحد يقراهم وواحد متعلم تجويد يصحح التجويد بتاعهم وواحد يكون مجهز تفسير ال10 ايات دول يقوم شارحه لهم فيبقى يبقوا سمعوهم وحفظوهم وجودوهم وفهموهم ايه رايكم ان احنا عملناها من سنتين في 10 ذي الحجه وكانت فكره جباره عملناها بسوره صاد وكانت فكره جباره ان ان كل يوم 10 ايات وفي مساجد طبقتها كانت فكرة في غاية الخطورة يا جماعة ان احنا جلسة الضحى دي تبقى بيئة ايمان بينا ناخد فيها 10 ايات وتبقى احسن كمان من فكرة المقرأة اللي بنقرأ قرآن كتير بس ما, ما, ما فهمناش كتير انما دي 10 ايات فهمناهم وحفظناهم يبقى في الشهر 300 ايه يبقى في السنة 3650 ايه يعني في سنتين نخلص تفسير القرآن كله بالاجازات بال... بالعوارض بالظروف بكل حاجة عمرنا ضايع يا جماعة الفكرة الخامسة بعد كده فكرة الليالي القرآنية دي تنفع بره رمضان من بعد العشاء للساعة 12 بالليل صورة نصلي بيها ونعيش معاها ونتدبر فيها ولو حد يشرحها لنا تحفة في رمضان تنفع ما بين التراويح والتهجد فكرة تحفة حتى لو في البيت عندك اتنين من اخواتك يجوا ما بين التراويح والتهجد فكرة قوية جدا جدا لو صورة من صور الجزء ال 30 بقى النبأ النازعات عبث هتبقى عيشة يا اخوانا الفكرة الخامسة بعد ليلة القرآنية فكرة الافطارات الجماعية الافطارات الجماعية دي فكرة جبار دي السادسة ان شاء الله فكرة الافطارات الجماعية ان عندكم في المنطقة في المسجد بقى بتاع البيئة الايمان اللي قلناه المرة اللي فاتت تقوم عازم اهل المنطقة او عازم حبايبك اه واخد بالك معايا وانت برضه تطبقي نفس الموضوع انتوا ممكن النساء هما اللي يطبخوا اصلا لده وزوجك هو اللي يدعو ليه موضوع جميل يا جماعه والله الايجابيه حلوه يا جماعه الايجابيه جميله واعمال الخير جميله جدا جدا جدا بس احنا نبقى ايجابيين يا اخوانا لا احنا في المنطقه هنا 7 8 حبايب ملتزمين نعزم 7 8 ملتزمين من منطقه ثانيه عندنا في المنطقه نعمل افطار عام وندعو في الدعاء وحبايبنا يا اخوانا الايجابيه تحفه رمضان 30 فطار ال30 فطار ممكن يبقوا تواصل للأمة كلها تواصل مع الشباب ومع حبايبنا ومع العائلات ومع صحباتك يبقى فكرة الافطارات الجماعية دي جبارة حتى لو على صغير حتى لو مجموعة تتعاون انها تعمل فطار حتى لو هنعمل الفطار ده dish party يعني الملتزمين بتوع المنطقة كل واحد مراته تعمل له صينية حاجة حلوة كده افكار قوية وخطيرة الفكرة السابعة فكرة الاعتكاف وبالنسبة للبنات اللي على النت اللي مش عارفين يعتكفوا اعتكاف اونلاين وانا قلت لاخواتنا على Way to Allah اعملوا اعتكاف اونلاين اعملوا ليالي قرآنية اونلاين اعملوا اعتكاف يبقى كل انتوا قاعدين في البيوت كده و24 ساعة بتعبدوا ربنا مع بعض اونلاين يعني الاعتكاف بقى بتاع المساجد يا جماعة لازم من الوقت تبقى عرفت انت هتعتكف فين انت واخوانك اللي معاك مش تجري تنجو بنفسك وتسيبهم لازم يكون في كل منطقة مسجد فيها اعتكاف يا اخوانا الاعتكاف ده قوة نورانية جبارة انا شفت ناس حياتها اتقلبت بسبب الاعتكاف وما تقولش ان ليلة القدر ليلة ب 85 سنة عبادة قسم ال 85 على 10 ليالي يبقى كل ليلة ب 8 سنين ونص عبادة ده هيخليك تعظم كل ليلة من العشر الاواخر وتعرف قيمة الاعتكاف لو انت اعتكفت بإذن الله بإذن الله يقينا بإذن الله هتفوز بليلة القدر لانك عاكف في المسجد تخيل ليله القدر دي 85 سنه عباده في 10 سنين اعتكاف 850 سنه عباده في 20 سنه 1700 سنه عباده لو انت قابلت ربنا ب 1700 سنه عباده مين زيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للمساجد اوتادا اوتاد اللي هم ليهم اوراد عباده في المساجد ثابته هم اوتادها هم دول العواميد اللي بحقه حقيقي مش عواميد الخرسانه لهم جلساء من الملائكه تخيلوا الاعتكاف بقى في ملائكه معتكفه معاكم ملائكه معتكفه ال10 ايام معاكم مش عايز تعتكف مع ملائكه الرحمن مش عايز تعتكف مع ملائكه السماوات العلى لهم جلساء من الملائكة إذا غابوا سألوا عنهم هو مش بيعتكف معنا كل سنة ما اعتكفش معنا السنة دي ليه الملائكة بتسأل وإذا كانوا مرضى عادوهم لو مريض أو مريضة يروحوا يعدوك وإذا كانوا في حاجة أعانوهم أعانوهم يعني بركات و... وكرامات تحصل للعبد يا أخوانا الاعتكاف ده من أسباب الكرامات الاعتكاف ده من أسباب الفوز بليلة القدر الاعتكاف ده من أسباب السبق للفردوس الأعلى لأن كمية ثواب جبارة مهولة مهولة طول ما أنت قاعد في الاعتكاف الاعتكاف الاعتكاف من أسباب السبق إلى الله سبحانه وتعالى ومن أسباب التغيير الحقيقي للشباب والفتيات غير بيئة الفساد يا اخوانا شاب يعني من الشباب بيقول آه يعني اصحابه مش قادر يبعد عنهم فقال طب اعمل ايه قال طب انزل اقعد معاهم على القهوة مش هشرب سجاير والشيشة ما هياش ادمان الشيشة مرتبطة بالقهوة هشرب الشيشة بس بس ومش هشرب سجاير شوية شرب سجاير وبقى ياخدها على بقه ومش على صدره فاصحابه قالوا له بص بقى عشان ما نزعلش من بعض كل الشله اللي حوالينا بتتريق علينا انت خليتنا مضحكه يا تاخدها على صدرك يا اما ما عدتش تمشي معانا شرب على صدره هو ده الفساد بيجي تدريجي كذلك الصلاح وكذلك بيئه الايمان بتيجي تدريجي يا اخوانا عشان كده السبع افكار الخطيره اللي احنا قلناها في حلقه النهارده فاكرينهم معايا ولا مش فاكرينهم ها قولي معايا يلا اسره لكل شاب او لكل مجموعه شباب ومجموعه فتيات صنائع معروف يا اخوانا صنائع معروف سبب للامن وسبب كلا لا يخزيك الله ابدا الحاجه الثانيه زيارة مستشفى اسبوعية والميعاد اللي احنا جربناه بعد صلاة الجمعة ميعاد تحفة وبيبقى ال ال الشنط جاهزة والمطويات جاهزة وممكن ساعات برطمانات عسل صغيرة جاهزة وممكن مصاحف صغيرة وممكن علب رمل عشان يت المرضى يتيمموا لان في ناس مش عارفة تتيمم ولا عارفة التيمم ازاي ونعلمهم الطهارة والصلاة بيبقى مهرجان حب يا جماعة ونخفف عنهم وندعي لهم كنت اقف في القسم بتاع المستشفى واقعد ادعي واللي معايا يدعو معايا ابص للمرضى احس ان وجوههم كلها رجاء في الله واحنا بنقول يا رب يا جماعه ننزل للناس نتحرك ايجابيه ممكن بعد صلاه الجمعه مره مستشفى مره ملجا ايتام الحاجة الثالثة افطار الطرق السريعة ودي من تخيل بقى انت راجع بيتك تبدأ تفطر بعد نص ساعة انت فطرت مية كده وتمر على الطريق السريع تبدأ تاكل بعد نص ساعة بس في مئات فطروا بسببك مئات فطروا بسببك ايه يا جماعة ايه, ايه, ايه الخير ده نملى الدنيا خير يا شباب الفكرة الرابعة قلنا بإذن الله سبحانه وتعالى الايه تفعيل دور جلسة الضحى عشرا عشرة دي فكرة خطيرة جدا او جلسة الضحى الاخوة يجتمعوا يسمعوا درس في تفسير الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح فكرة جبارة فكرة قوية جدا برضه آه ومعهد 10 10 ده فكرة قنبلة اللي هيطبقوها ان شاء الله هيبقوا فتح مبين الفكرة الخامسة اللي بعد كده قلنا الافطارات الجماعية يلا نضحي من جيوبنا شوية يلا حوشي من الوقت يلا نص خزين بيتك هتفطري بيه ال الاخوة اصحاب جوزك باذن الله والشباب اللي زوجك هيعمل لهم افطار في المنطقة يلا يا جماعة وقرايبك وقرايبك وحبايبك وحبايبنا والدنيا كلها الحاجة السادسة باذن الله قلنا الليالي القرآنية نبدأ نطبقها في رمضان ايه المشكلة وفي شعبان نعمل لنا ليلة كل اسبوع كده ليلة معصورة يا سلام لو كل اسبوع بس الناس اللي بتحب القرآن عملت ليلة في ساعتين مع صورة في نص ساعة صلوا بالصورة الاول وبعد كده ساعة قعدوا يتدرسوا فيها وحد يكون مجهز ومحضر اكتر او كلهم محضرين وبعد كده نص ساعة كل واحد يصلي بقى لوحده ويروحوا الفكرة السابعة الاعتكاف الاعتكاف لازم من الوقت يترتب الاعتكاف لازم من الوقت ان شاء الله نعكف في بيت الله سبحانه وتعالى بكل قوة حتى لو مش هناخد معانا بطاطين ولا هناخد معانا حاجة نبقى قاعدين في بيت ربنا محدش هيقول لحد قاعد في بيت ربنا حاجة قاعدين في بيت ربنا عاكفين على عبادة الله سبحانه وتعالى افكار عملية يلا بقى انتوا عندكم 7000 فكرة انا قلت لكم سبعة خرجوا دعاة ومربين انتوا عندكم مليون فكرة انتوا بتفكروا احسن مننا مليون مرة انتوا ايجابيين انتوا اجيال ايجابيه اكتر مننا انتوا لو فكرتوا وقعدتوا مع بعض ان شاء الله هتخرج افكار عبقريه بس يلا هنطبق ايه وهنعمل ايه ربنا يسددكم ربنا يفتح للاسلام في الارض على ايديكم ربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم لا تجعل حظنا من ديننا الكلام اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا على الوجه الذي يرضيك يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خلصنا تسع تجوان إن شاء الله بإذن الله لسه لنا بقى ايه ثلاث تجوان باذن الله بس يعني هيبقوا خطيرين جدا لان ده الاسبوع الاخير اللي قبل رمضان ان شاء الله جزاكم الله خير